كتاب الله رائدهم وجنته له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا في أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك مع برنامج فتاوى الرحمن بداية آه، نؤكد على أهمية اغتنام هذه الفرصة العظيمة فرصة حلول هذا الشهر الكريم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هذا الشهر الكريم الذي يتبارى فيه الطائعون لتقديم أفضل وأجمل وأجل ما عندهم من طاعات الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن وذكر ودعاء وصدقة وما إلى ذلك ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان وكان يعارض جبريل القرآن في رمضان ويقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرين ليلة فكان يعطي لرمضان خصوصية وهذا الذي نتمنى أن نحافظ عليه وأن نهتم به حتى يقبلنا الله تعالى وإلا فكما قيل من لم يغفر له في رمضان فمتى نسأل الله تعالى أن يجبر لنا ولكم كسرنا وأن يعفو عن تقصيرنا وأن يجملنا ويسترنا جميعا بالعافية نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في تلقي اتصالات حضراتكم معنا أول اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي سؤالك ربنا يبارك فيك يا شيخ كل سنة وحضرتك طيب ربنا يتقبل منا ومنكم أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال بس آه، إن عدة المطلقة يعني تكون آه، قد إيه وتقعد في البيت ما تخرجش خالص وإن كان جوزها منفصل يعني منفصلين قبل ما يطلقها سنة وهو مطلقها برضو يعني عند المأذون يعني قبل ما الورقة تجيلها 15 يوم فهل يكون بقى من اليوم اللي هو طلقها فيه ولا اليوم اللي هو جالها حاضر ماشي وجزاكم الله خير بارك الله فيكم آه، بالنسبة لعدة المطلقة هي تختلف من امرأة لأخرى حسب آه، آه، مجيء الحيض أو عدمه يعني لو أنها لا تحيض أصلا فعدتها ثلاثة أشهر الله تعالى يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يبقى عدة التي لا تحيض ثلاثة أشهر طب وإذا كانت بتحيض هنكمل بس نتلقى هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا دكتور تفضل يا أخي
آه، دكتور أنا عندي سؤال أبوي عنده عقارات بور آه، نعلي الصوت شوية بعد إذنك نعم. والدك عنده عقارات بور عقارات إيه؟
بور بور ما هي مزروعة يعني.
عقارات بور آه والدتي عندها نفس العقارات نعم فقمت نحن اثنين ذكور واثنين إناث أيوة قمت أنا وأخي باستثمار العقارات بزراعتها وبزراعة أشجار زيتون وتعزيلها بالتركسات وحفر بئر مي فيها وضلينا نخدمها شي ست سبع سنوات فأراد والدي ووالدتي يعني جمعونا أنا وخواتي تنتين ز- الإناث اللي قلت لك عنهم أيوة فأرادوا أنه يرضونا يعني بتسليم الأراضي اللي يسلمونا إياها يعني مشان ما يروا تعبنا سدى مم.
فقال اتفقوا في بعضكم نحن والبنات فقرروا أهلي أنه يعطوا أراضي عقارات والدتي المزروعة ل- للبنات وعقارات والدي إنا للذكور طيب
وكتبنا سند بهالشيء هذا وحطينا شهود وب- وبصمنا نحن البنات اللي احنا الذكور والبنات بصمت على السنات بناء على تثبيت شهود كامل وبعد فتره من الزمن آه، ازواج خواتي بيخبروا بهالموضوع فبيرفضوا رفض قطعي بيقوموا بهدد خواتي اما في الطلاق او برفض السند نحن هلا طيب استثمرنا العقارات وانا قمت ببيع عقار من عقاراتي طيب هلا انا بيطلع لهم خواتي معي ولا لا؟ بس بدي استفسر الحكم الشرعي على الاشياء طيب حاضر حاضر حاضر ماشي آه نستكمل الس- ال- معنى اتصال آخر طيب السلام عليكم فنتلقى الاتصالات مستمرة أفضل ونجيب عن مجموعة منها ثم نأتي بغيرها معنى اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤالك
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ أنا حضرتك آه، حضرتك أنا عامل عملية ومريض آه، من السنة اللي فاتت فدلوقتي باخد علاج في ال- اليوم خمس مرات أيوه فمش فمش عارف آه، أطلع الكفارة بتاعتي قد إيه وأطلعها لمين وهل تطلع فلوس ولا تطلع هو السؤال أكل؟
السؤال السؤال هذا المرض الذي تعاني منه مرض مزمن لن ي... لن يتم الشفاء منه ولا هي فترة مؤقتة وإن طالت أنا عامل عملية زرع كلى أيوة يعني أسأل بس هو السؤال السؤال هل زرع الكلى يحتاج إلى هذا الدواء العمر كله
م- محتاج الى ال- الميه والدواء ال- الفتره دي انا لغايه دلوقتي محتاج الدواء ده معرفش ل- لمدة محتاج قد إيه لف- اقدر ولا اعمل لمدة قد إيه لفترة قد إيه يعني
لغايه دلوقتي الدكتور ما حددليش آه طيب حاضر حاضر حاضر آه، آه، نرجع للسؤال الأول آه، معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم نعم أيوة سؤالك اتفضلي
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي سؤالك هل يجوز للمرأة أن هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب لمنع الحيض
أيوة الحيض بقصد عدم الإفطار في رمضان؟
حاضر حاضر حاضر
شكرا
معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل سؤالك فضيلة الشيخ ان شاء الله
بعيد عن فضيلة الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة آه، لزكاة المال ايوه آه، آه، أنا آه، والدتي آه، يعني عليها دين هل يجوز إن أنا أطلع زكاة المال آه، لوالدتي إن أنا أسد الدين اللي على والدتي؟
حاضر ماشي معنا اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته البركة في الله وفيك يا دكتور طلعت جميعا يا رب جميعا أسأل الله أن يجعل هذا عمل في ميزان حسناتك امين جميعا يا رب بالنسبة يا دكتور طلعت أنا مش بصلي القيام في المسجد فبصلي مثلا أنا بعمل بالليل بصلي القيام في المصنع بتاعي فهل يجوز لي فا- أصلي القيام في أول الليل أفضل ولا في آخر الليل أفضل؟
اه يعني انت تصلي منفردا آه آه تصلي منفردا بسبب العمل يعني آه فأفضل أول الليل ولا أفضل آخر الليل؟
حاضر ماشي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ اهلا بيك ايوه اتفضلي سؤالك آه، بقول لحضرتك آه، الحيض بيجيلي لمده 10 ايام آه، بس ال- المره دي جالي ست ايام وقطع يوم فانا نويت امبارح ال- نويت امبارح الصيام وصمت وكده بس جه بعد الفجر زي ما يكون نط... نزلت نقطه بني كده فأنا يعني مش انت عارفة إيه متعوده متعوده قبل كده ان الحيض بيجي 10 ايام هو. اه الحيض بيجي لمده 10 ايام ايوه دلوقتي آه، آه، بعد ست ايام آه، لقيتي المساله انقطعت فبداتي تغتسلي وعايزه تصومي اه ال- الست ايام كده وفي يوم بحاله كده فضلت مستنظره ما جاتش خالص طيب.
فاضطهرت وقلت اصوم النهارده فلقيت بعد الفجر نزلت زي نقطه بني كده خلاص حاضر حاضر حاضر ماشي، السلام عليكم عليكم السلام. معنا اتصال السلام عليكم اتصال اخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي سؤالك هل المحلول يفطر
اي محلول
الم- المحلول الملحي أو المحلول السكري الذي يعطى في في في اليد بأمر الطبيب
آه، هذا على سبيل التغذيه يعني لا مرض ضغط واطي والمج- والطبيب آه، نصح بيه ايوه حاضر ماشي طيب الاسئله التي وصلتنا الان نجيب عنها ان شاء الله آه نعود بقى الى اول سؤال المطلقه قلنا ان لم تكن تحيض فعدتها ثلاث اشهر بالتاريخ الهجري ثم ان كانت تحيض فعدتها ثلاثه اطهار عدتها ثلاثه اطهار يحسب الطهر الذي طلقت فيه وطهر بعده وطهر بعده الأخت تسأل بتقول إنها قبل كده بقالهم سنة أصلا بعاد عن بعض ده ملاش علاقة من ساعة وقوع الطلاق باللفظ مش عند المأذون تحسبي عدة نفسك تحسبي إن طلقت في طهر الطهر اللي أنت طلقت فيه هتحسبيه طب لو طلقت في حيض هتحسبي الطهر اللي بعديه وطهرين كمان إن طلقت في طهر هتحسبيه وطهرين بعديه وتنتهي العدة عند هذا الحد وتقضي المرأة عدتها في بيتها في بيتها ربنا اللي قال كده يا أيها النبي إذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة وإذا كان من حاجة ضرورية تخرجين إليها وإن شاء الله ربنا يقضي الخير لكِ بالنسبة للعقارات اللي بيسأل عنها الأخ عقارات كانت بور أرض خالية فضاء لا تستثمر ثم قام الإخوة الذكور باستثمار هذه الأرض وزراعتها والإنفاق عليها حتى صار لها شكل ومضمون وحياة وبدأت تعطي إنتاجا ها يعني أنا هذكر بس بمعنى بسيط جدا جدا بيقول عليه الشرع بيقول إيه بيقول من أحيا مواتا فهي له من أحيا مواتا فهي له يعني أنا لو جيت على أرض موات في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وبدأت أستثمر جزء من هذه الصحراء الخاوية أنا تبقى الأرض دي بتاعتي من أحيا مواتا فهي له خلينا نقول أنه هذه الأرض ملك لأن النهاردة الملكية يا خاصة يا عامة يعني حتى الصحراء التي لا تزرع بتملكها الحكومة مثلا طيب النهاردة لو أبويا وأمي يملكون هذه الأرض وأنا استثمرتها وأنتجت وأخرجت خيراتها في هذه الحالة الأب والأم تفهموا المسألة وعرفوا أن الوالدي الأولاد الذكور آه، قاموا بجهد فبدأوا يعملوا عملية توزيع لهذه الأشياء مقابل الجهد الذي بذل مقابل الجهد الذي بذل هذا أقل ما يجب وهذا آه، يعني آه، آه، من قبيل لو بقيت خربة كما هي هل كنا نبقى مبسوطين ومسرورين وسعداء إن احنا ناخدها أرض خاوية جرداء كنا هنبقى مبسوطين ولا لما يجي حد آخر يستثمر ويزرع وينتج ويقدم خيرا لنفسي وخيرا لأمتي نقوم نقف ضده ونيجي نقول بقى آه، مش عارف آه، آه، يا نرجع في هذا الاتفاق يا إما نطلقكم دي أهواء دي ناس بتحكم بأهوائها وشهواتها ولا تحكم لا بدين ولا بشرع ولا بأمر حتى عرفي وهذا اتفاق والعقد شريعة المتعاقدين العقد ده عقد ووافقت عليه صاحبة الصفة في هذا وهي الأم والأب صاحبة الصفة الأساسية في هذه الأرض الأم والأب هم دول أصحاب الصفة وهم دول اللي رأوا أن يعطوا الأولاد كما معينا مقابل جهدهم ويعطوا البنات كما آخر هذا عقد يحترم ويوضع فوق الرؤوس وأما مخالفته فهي نوع من أنواع نقض العهد يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ويجب على هؤلاء الناس أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وألا يحكموا هواهم لأن ده تحكيم هوى وأسأل الله تعالى الهداية للجميع الأخ اللي بيسأل أنه زارع كلى آه، ربنا يشفي المرضى أجمعين وبياخد أدوية مستمرة ويشرب مية بكثرة ويحتاج إلى الدواء خمس مرات في اليوم احنا عندنا يا اخوانا نوعين من المرض عندنا نوعين من المرض في مرض اسمه مرض مزمن يعني لا يرجى برؤه وعندنا مرض يرجى شفاؤه ويرجى برء صاحبه والقرآن بيقول كده فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا كنت أنا مريض النهاردة مش قادر أصوم وعندي قدرة إذا ربنا شفاني أن أصوم يبقى لا يجوز لي أن أستعيض عن الصيام بالإنفاق أو الإطعام أو ما إلى ذلك وإنما أستنى لحد ما ربنا يشفيني وينعم عليا بالعافية وبعدين أبدأ أقضي ما عليا من أيام وسواء تأخرت بقى شهر رمضان اللي فات أو رمضان الحالي أو ما إلى ذلك أنا قدامي متسع لأن المرض لا زال قائما فإذا كان المرض يرجى برؤه فلا يجوز العدول إلى الإطعام وإنما يجب أن أنتظر إلى أن يتم الله تعالى الشفاء وبعد كده أبدأ أصوم وأنا هنا بأنصح بقول مثلا حضرتك ترجع إلى الطبيب هو ما ادالكش مدة محددة قول له دلوقتي إحنا في رمضان طيب هل في أمل إن شاء الله إن أنا ممكن أقدر أصوم حتى رمضان اللي جاي ممكن هذا إذا قال لك آه ممكن إن شاء الله خلال السنة دي تكون الأمور تحسنت وما إلى ذلك يبقى انتظر ولا تلجأ إلى الإطعام إنما لو قال لك لا ده أنت هتقعد العمر كله ومفيش مجال لتوقع شفاء بهذه الطريقة يبقى في الحالة دي مرض يعتبر مرض مزمن يعدل الإنسان فيه إلى الإطعام يبقى الحالة أنت مع الطبيب تقررها إلى أي حد انتصر طب معنا اتصال السلام عليكم
عليكم السلام كيف حالك يا شيخ اتفضل يا أخي وعليكم السلام بارك الله فيك كل عام وانت بخير ربنا يتقبل منا ومنكم الله يكرمك بالنسبه لبطاقه الائتمان اللي بيصدرها البنك معلش بالنسبة للإيه بطاقه الائتمان اللي هي الفيزا كارد بطاقة الائتمان التي
ايوه الائتمان اللي بيصدرها الإيه البنك آه ده عشان إيه بقى دي حضرتك ب- البنك بيعتبر يعني بيديك كارد بتسحب منها وبعد شهر بتسد الفلوس اللي انت سحبتها مشتريات
طيب حاضر هل دي حلال ولا حاضر حاضر حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
ايوه استاذ طلعت معايا أيوة اتفضلي طب يا- عايزه بس استفسر منك يا فضيله الشيخ انا عندي نزيف على طول يعني ما بيتقطعش من عندي عندك إيه نزيف آه على طول على طول آه، يعني ممكن ي- يبقى بسيط ويرجع ينزل كتير يعني مش عارفاه له، وباخد علاج لوقف النزيف وكده وبيرجع تاني برضه طيب مم.
فانا طهرت امبارح وكده وبصيت لقيت النهارده الصبح نويت الصيام وكل حاجه هو السؤال بس السؤال أنت عارفة عارفة أيام الحيض بتاعتك ولا مش عارفاها عارفاها يعني تقدري تميزي ده عن ده اه طبعا اه طب كويس كويس يعني في اذا في حاجة اسمها دم حيض دورة ودم نزيف طيب السؤال على ايه بقى اه السؤال على ايه السؤال ان انا ممكن اصوم عادي حاضر ماشي واقرا قران يعني وكده عشان حاضر.
انا كده محرومه حاضر يا اختي حاضر حاضر مع اتصال اخر السلام عليكم الو
السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت اسال بس سؤال تفضلي آه، بنتي والده بقالها 30 يوم ايوه والدم اترفع ايوه آه، ممكن تصوم حاضر ماشي اجاوب حضرتك طب شكرا وعليكم السلام ورحمة الله. طيب نرجع بقى للأسئلة بتاعتنا آه، أختي تسأل هل يجوز تعاطي حبوب منع حمل لأجل أن تصوم شهر رمضان بلا انقطاع آه، بحيث ترفع الدورة وتبقى شهر رمضان كله صيام هو من حيث الجواز جائز من حيث الجواز جائز لو عملت كده صيامها صحيح ورمضان تام وكل حاجة لكن بيبقى بيبقى انه الافضل ايه الافضل ان اترك نفسي لاختيار الله تعالى يعني ما اتدخلش انا لانه خصوصا ان تدخل الانسان في هذه الامور يؤدي الى اضطراب في موضوع الهرمونات والدورة وتقدمها وتأخرها وما إلى ذلك وبيحتبس ممكن دم الحيض في جسم الإنسان وربنا سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فأنا أرى من وجهة نظري أن الأمور تترك على ما هي عليه وده اختيار الله سبحانه وتعالى وكان يعني من ضمن الكلمات التي قيلت في هذا أنه كان سيدنا أبو ذر رضي الله عنه آه، آه، له فلسفة خاصة يقول الفقر أحب إلي من الغنى والمرض أحب إلي من الصحة يعني على اعتبار ان الحاجات دي بتذكروا بالله وتقربوا من الله أكثر فقال الإمام الحسين رضي الله عنه قال رحم الله أبا ذر لو ترك نفسه لاختيار الله تعالى له لكان خيرا له لو ترك نفسه لاختيار الله له لكان خيرا له فيبقى الواحد يسيب نفسه أحسن وأفضل لكن لو اتعمل الكلام ده مش هنقول الصيام فيه شك ولا فيه بطلان ولا شيء من هذا القبيل أخ بيسأل بيقول والدة عليها دين فهل يجوز له أن يعطي زكاة ماله لأمه كي تسد دينها آه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع أنا من واجبي أن أنا أساهم في سداد دين أمي لو أنا شخصيا مدين وأمي عندها فلوس فائض هتساعدني في سداد ديوني خصوصا إذا كانت الديون أخذت في أشياء غير ترفيعية أو أشياء غير أس- يعني آه، كمالية ها أشياء ك- إنما أخذت في أشياء ضرورية ومحتاج لها يبقى في الحالة دي من ال- من الوفاء ومن ال- الكرم أن يقف الأصل إلى جانب الفرع وأن يقف الفرع إلى جانب الأصل الأم تقف جنب أولادها والأولاد يقفوا جنب أمهم لكن توصل المسألة إن أنا أتصدق على أمي وأزاء وأديها زكاة مالي ها وأنا وكلي إذا كان الحديث يقول أنت ومالك لأبيك ومعلوم أن الأم أعظم قدرا بالنسبة للرجل لأنه آه، آه، آه، من أحق الناس بحسن صحبته قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك فأنا أرى أنك أنت آه، حضرتك تساعد وتساعد بقوة في سداد هذا الدين عن أمك وترفع عنها هذا الكاهل وهذا العبء أما الزكاة فتوجهها إلى جهة أخرى الأخ اللي بيصلي قياما منفردا بسبب الشغل هو أنا عايز أفرق ما بين حاجتين صلاة التراويح صلاة التراويح اللي هي سنة خاصة برمضان سنة خاصة برمضان دي ملهاش علاقة بالقيام اللي احنا بنؤديه في غير رمضان يعني أنا بصلي التراويح في المسجد أروح أصلي قيام الليل زي ما أنا عايز يبقى في حاجة اسمها صلاة التراويح وحاجة اسمها قيام الليل وإن كانت التراويح من قيام الليل ما اختلفناش لكنها سنة خاصة برمضان بدليل امبارح لما قالوا رمضان الناس صلت التراويح هيقولوا بعد كده بكرة العيد الناس هتبطل صلاة التراويح يبقى دي سنة خاصة برمضان دي تصليها بعد العشاء هذه تصليها بعد العشاء مباشرة وبعد كده إذا حبيت تتنفل من قيام الليل من قيام الليل يبقى في الحالة دي هقول لك كلما قاربت الثلث الأخير أو كما ورد في بعض الأحاديث الثلثين الأخيرين ودي خصوصية من خصوصيات رمضان إنك أنت تأخر آه، قيام الليل إلى ما قبل الفجر أفضل وأعظم الأخت اللي بتقول إن حيضها معتاد إنه بيستمر عشرة أيام فهي طبعا آه، فرحت بقدوم شهر الصوم ووجدت الدم بدأ يخف وشبه انقطع فاغتسلت ونوت الصيام لكن لقت بعد الفجر آه، في دماء بدأت تنزل وإن كانت قليلة طبعا ده معناه إن الحيض ما انقطعش وإنت ليك عادة عارفاها وعارفة نظامها وترتيبها مش هتختلف آه، آه، فبالتالي آه، يعني طالما نزل دم والدورة لم تنتهي بعد يبقى هتضطري تنتظري لحد ما انقطع الدم انقطاعا كاملا وإلا فالصيام لا يصح مع وجود الحيض معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد اتفضل.
إذنك يا فضيلة الشيخ نعلي الصوت بس شوية بعد إذن حضرتك اتفضل بالنسبة للمسواك السواك اه ولا الطيب بالنسبة لرمضان في واحد بيقول يعني لغاية آه، بعد زوال ال- ال- الشمس مكروه طيب حاضر هو بالنسبة للطيب وبالنسبة لي الطيب الطيب مش مستحب أثناء رمضان هل الكلام ده صحيح؟
الطيب اه الطيب والمسواك أيوة حاضر طول النهار مستحبين حاضر اثناء رمضان حاضر الله قام واحد فتى فتوى في المسجد وقال لك الطيب يعني هو مكروه والمسواك لغايه زوائد اللي لغايه زوائد الشمس وبعد حاضر.
كده مش مستحب حاضر حاضر معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي لو سمحت يا شيخ آه، كنت عايزة أسأل أبي يؤكلنا حرام فهل جسدي النار أولى به وهل يقبل مني الصيام والصلاة أم لا حاضر اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم أيوة السلام عليكم طيب الست اللي سألت المحلول اللي بيوضع للمريض نتيجة انخفاض الضغط آه، آه، نتيجة مثلا إصابة ب- ب- بمرض ما بجفاف بشيء من هذا القبيل فبيحطوا له محاليل تعوض ما قد أصابه من جفاف بيحطوا له في الوريد آه، ويعلقوا كده محاليل تقعد تقطر آه، ميه تحمل في طياتها ماء م- ملح وادويه وما الى ذلك دي حاجه على سبيل التغذيه يعني دي بتعوض الانسان عن شيء فقده في جسمه شيء فقده في جسمه فهي بتعوضه هذا وممكن واحد يقعد العمر كله ما ياكلش ابدا ويظل يغذى عن طريق هذه المحاليل يظل يغذى عن طريق هذه المحاليل ولا يأكل بفمه شيئا وبالتالي هذه المحاليل تعد لونا من ألوان الغذاء وإن لم يكن يتناوله عن طريق الفم يبقى اللي اضطر إلى هذا الأمر يبقى يعيد اليوم ده أو اليومين اللي حصل فيهم الكلام ده وهذا أولى آه والله أعلم آه بيسأل عن مسألة بطاقة آه الائتمان إن أنا بروح للبنك آه، واخد البطاقة وبعدين آه، بروح اشتري وابيع واعمل وكلام زي كده وبعدين اروح اسدد في الموعد مشكلة انها بتتضمن شروطا آه، انه اذا تأخرت تدفع فوائد مش عارف ايه وهم بيعملوا الكلام ده عشان برضه تكون في الصورة هم بيعملوا الكلام ده مش عشانك انت هم عارفين ان معظم الناس معظم الناس ما بتسددش في المواعيد وبيبنوا آمالهم على إنك أنت ما تسددش في الميعاد وإنما تسدد في الوقت متأخر وبالتالي تأتي عليك الفائدة فيعني سد هذا الباب أولى سد هذا الباب ها- والبعد عنه وترك ما يريبك إلى ما لا يريبك أحسن وعلى قد سريرك ولحافك مدد رجليك النهارده سددت في الميعاد بكره تلاقي الظروف آه، ط- آه، زنقت معاك ما معكش فلوس مش عارف ايه فانا ما احطش نفسي تحت المقصله ولا تحت ال- التهديد وانه النهارده معايا بكره ما معيش يعني نمشي على قدنا ومعانا بنجيب ما معناش ما بنستلفش وما الى ذلك هذا والله اعلم بالنسبه للاخت اللي بتسال إن عندها نزيف مستمر ربنا يشفي المرضى أجمعين ويعفو عنا وعن الجميع ويدفع عنا وعنكم البلاء إن ولي ذلك والقادر عليه طالما أن هذه الأخت تعرف أيام حيضها فتستثني أيام الحيض فقط تستثني أيام الحيض فقط وتمتنع عن الصيام عن الصلاة وعن مباشرة زوجها لها وما عدا هذا ما بنسموش حيض بقى بنسميه استحاضة استحاضة الاستحاضة لا تمنع من أي شيء مما ذكرنا لا تمنع من الصلاة ولا تمنع من قراءة القرآن ولا تمنع من الصيام ولا تمنع من مباشرة الزوج لزوجته لا تمنع وفي حديث عن أن امرأة كان يأتيها مثل هذا الدم آه، اللي هو الاستحاضة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها صلي وإن قطر الدم على الحصير صلي وإن قطر الدم على الحصير يبقى معنى كده إنه الاستحاضة ما تمنعكيش إن شاء الله ما تقوليش أنا محرومة المحروم من حرم الخير وانت كلك خير بدليل سؤالك على الصيام وعلى القرآن وعلى فتمتنع فقط كأي امرأة آه، آه، آه، عن الصيام وعن الصلاة في أيام الحيض وما عدا هذا آه، آه، تستمر إن شاء الله في طاعة الله سبحانه وتعالى بلا انقطاع كل ما هنالك إنك أنت بس تتوضي لكل صلاة تتوضي لكل صلاة فريضة بعد الأذان تتوضي لكل صلاة فريضة وتصلي مع الفريضة ما شئت من النوافل لأن ده يعتبر عذر والله أعلم معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
الشيخ أيوة عندنا في البلد نخل ليه يعني أصحابه ما بيجنيش البلح بتاعه يسيبوه يسيبوه طيب وينشف على النخل ما سمعت ما, ما فهمته آه، سؤالك إيه تاني آه في نخل عندنا في البلد نخيل نخيل اه أيوة آه، اصحابه ما بيجلوش البلح بتاعه بيس- يسيبوه لغايه ما ينشف يعني طب ينشف ما بياخدوش منه ولا حاجه ولا ما يستنفعوش بيه ابدا نعم
فهل اذا يعني جبنا منه اكلنا حرام ولا حلال؟
طيب ايوه اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا شيخ بالنسبة لقراءة القرآن للحائض ولمس المصحف بحائل طيب حاضر دي نقطة النقطة التانية أنا ممكن أشوف علامة الطهر وأنا خارج المنزل وأقعد آه، يعدي عليا أكتر من آه، صلاة وأنا وأنا بعد ولسه ما اغتسلتش
طب فلما ليه أجي أعيد ليه, الصلوات دي ليه اكثر من صلاه ليه يعني يعني أكتر من فرض أكتر من وقت لماذا لماذا مجرد ما تشوف الطهر اغتسلي
ممكن يكون في آه، أكون في شغل بره أو غير مسموح لي إن أنا غير متاح لي دلوقتي إن أنا أغتسل
طيب فالصلاة اللي بتعدي عليا دي أصليها إزاي؟
حاضر.
بالترتيب ولا أصلي إزاي؟
حاضر هيا اتصال اخر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه ازيك يا شيخ اهلا بيك ربنا يبارك لك الله يتقبل يا رب لو سمحت يا شيخ انا عندي لك سؤالين ايوه انا خالتي توفاها الله من من 3 4 ايام نعم فهي وجوزها كان واخد بضاعة من واحد و... وقال انا سددت الفلوس الراجل قال لا هو لسه انا لسه ليا فلوس 400 جنيه فهي قالت له خلاص الفلوس دي عندي فهي توفاها الله دلوقتي الفلوس دي تبقى خلاص في ذمتها في رقبتها هي لازم هي تكفلت تكفلت بدفع هذا الدين يعني اه هي قالت لهم خلاص انا هدفعها بس هي ما دفعتهمش وتوفاها الله طب هو السؤال هي معاها ليها ميراث ولا ملهاش لا لا ملهاش حاجة مفيش حاجه اسمها ملهاش حاجه ده ليها مؤخر صداق وليها لا هي لسه على ذمة جوزها يا شيخ انت تقولي توفيت ايوه توفيت اه ما على ذمه يعني جوزها ايه خلاص توفيت يبقى ليها ممتلكات أيوة.
مؤخر صداقها ايوه مؤخر صداقها يستحق الان أيوة.
والعفش بتاعها والحاجات يعني دي هي ممكن كلها لو سايبه ذهب او اي حاجه يشوفوا كل ده من- ميراث سددوا منه 400 جنيه
ايوه يا شيخ نعم طب سؤال تاني يا شيخ ايوه انا والدتي دلوقتي ما بتقدرش تصلي خالص وهي واقفه فهي نو.
بتصلي وهي قاعده على الكرسي ماشي فهي سمعت ان هي كده ليها نص الاجر
هي بتعتقد كده آه، هي سمعت كده هي سمعت طب حاضر حاضر آه، بالله عليك يا شيخ تدعي لها بالشفاء بالله حاضر، عليك حاضر وادعي لي يا شيخ ربنا يشفيني يا رب يشفي المرضى اجمعين مع الاتص- ايوه طيب نشوف الاسئله وبقيتها انقطاع الدم بالنسبه للنفاس قبل الأربعين يوم على فكرة الأربعين يوم ما هيش موعد بالضرورة أن تصل إليه كل امرأة ممكن ينقطع الدم في لحظة أقل النفاس لحظة ممكن جدا تلاقي دفع الدم نزلت بعد الولادة وخلاص ويجب على صاحبته أن تقوم وتغتسل وتصلي وتباشر حياتها عادية جدا ده بالنسبة للنفاس الحد الأقصى عند بعض المذاهب 40 يوم وعند البعض الآخر 60 يوم لكن ممكن يبقى أقل من كده ممكن ننقطع الدم قبل كده 5 10 15 20 فبمجرد ما إن ينقطع الدم على المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن ويباشرها زوجها بلا حرج وكل هذه أمور آه، لا ترتبط بوصول المرأة إلى 40 يوم على وجه الإيه؟ على وجه اللزوم طيب السواك في رمضان هو عند الشافعية مذهب الشافعية بيرى أنه السواك في رمضان إلى وقت الزوال فقط محافظة على رائحة الخلوف الحديث بيقول لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وقد رد يعني بعضهم رد على هذا الكلام وقال إن الخلوف اللي في الحديث لا يقصد به رائحة الفم وإنما هي رائحة الجوف رائحة الجوف وليست رائحة الفم وعلى ذلك لو استعمل إنسان السواك وكذلك الطيب في نهار رمضان في أي وقت من الأوقات لا شيء فيها إنما الذي قال بكراهية هذا كما قلنا الإمام الشافعي آه، فاستعمالهم إن شاء الله مفيش في حاجة الأخت اللي تسأل إن بتقول والدها بيأكلهم حرام وهي سمعت حديثا أن كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به هذا الكلام فيما لو أكلت الحرام باختياري يعني أنا اللي رحت كلت الحرام وأنا اللي اخترته وأنا اللي, اللي, اللي استحليته لكن لو أن رجلا مكلفا بالإنفاق لو أن رجلا مكلف بالإنفاق على أسرته مكلف بالإنفاق على مراته على أولاده وع- وهو بيروح يكسب حرام يبقى هو اللي يتحمل المسؤولية فقط لكن إحنا اللي هي الأسرة بتاعته هذه الأسرة آه، بريئة الذمة من هذا كل ما هنالك إن ما نتوسعش ما نتوسعش يا دوب بناكل بنشرب بناخد الضروريات وخلاص لكن الذي يتحمل المسؤولية كاملة هو الأب لأنه مكلف أن يوفر لأولاده طعاما وشرابا وكساء ودواء فالمسؤولية في هذا ليست عليك ولا على أمك ولا على أخواتك وإنما على والدك الأخت اللي بتسأل بتقول إن في بلدهم في نخيل أهله أصحابه مهملينه لا يسألون فيه وبيدعوه إلى درجة تؤدي به إلى الفساد يعني هم بيقولوا لو انتفعنا به لو انتفعنا به هل يكون في ذلك ما يضر أنا أرى أنه استأذنهم استأذنوا أصحاب هذا النخيل يا جماعة أنتم مش مستفيدين منه بحاجة فيعني لو تسمحوا لنا حتى إحنا نقوم برعايته وتعهده ولأنه برضه خدوا بالكم إنه الواحد اللي عنده شيء ويهمل فيه ربنا يحاسبه عليه حتى ولو زرع ولو حيوان ولو أي مخلوق أنا مش قادر عليه أسيبه لغيري من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة أو طير كان له به صدقة ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنا يبقى عندي حاجة وأهملها وأضيعها كده ده حرام ما ينفعش فاستأذنوهم فإن أذنوا لك يبقى أنت كده حتى خرجت من عهدة أي ريبة تكون في صدرك نحو هذا معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا فضيلة الدكتور اللهم لك الحمد بارك الله فيكم كل سنة وانت طيب ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال احنا والله مبسوطين من قناة الرحمة ومبسوطين ان إن انت شايف برضه متابع في قناة الرحمة والله ربنا يبارك فيكم جميعا بس عايز اسألك سؤال بس اتفضل
اه دلوقتي انا كان معي والدي راحت ال- العمرة في رمضان والدك فب... فبعدين طبعا قعدت لما عملت العمرة الكبيرة الحجة الكبيرة اه فطبعا هل الموضوع ده يعني فيه حرام ولا صح كده طيب عليه كفارة يعني حاضر ماشي حاضر أجاوب حضرتك مع اتصال آخر السلام عليكم
الو أيوة السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عندي سؤالين تفضلي
آه، فضيله الشيخ آه، زوجي طلقني اربع مرات
هم كم مرة أصلا المباح
المفروض ثلاثه لا المفروض اتنين بس المفروض اتنين فقط لا غير الطلاق مرتان ربنا قال مرتان هو حضرتك فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان مفيش أربعة في الإسلام ما أعرفش جت منين أربعة دي يعني هو حضرتك الطلقه الاولى قال لي عليا انا عايزه اعرف يعني عايزه حضرتك تفيدني ضروري في الموضوع ده
أيوة
هو الطلقه الاولى حضرتك قال لي عليا الطلاق ما انت رايحه في مكان كذا يعني وانا رحت طيب ورحنا للمأذون وردني و- ودفع كفاره يمين طب واحد آه، تاني طلاق هو كان قال لي انت طالق وراح هو لوحده يعني
راح هو لوحده لمين هو راح لشيخ مأذون يعني طب ماشي ادي اتنين فقال لي قال لي انا دفعت كفارة يمين واليمين ده واقع طب ادي اتنين تالت طلاق هو قال لي برضو انت طالق وكان خارج عن الوعي يعني وقال لي انت طالق كان متنرفز قوي يعني وقال لي انت طالق ورحنا سألنا في دار الافتاء وقال ان هو ما وقعش
ايوه
وقال ان هو ما وقعش ودلوقتي هو طلقني تا- رابع مرة دي قال لك ايه بقى قال لي انت طالق وكان بيقول لي بكل هدوء
طيب مش عارفه اليمينات اللي فاتت دي بقى وقعت وده وقع وكده خلاص طيب ولا إيه؟
حاضر حاضر حاضر يا ريت حضرتك ماشي معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل سؤالك اهلا بيك وعليكم السلام ورحمة الله ايوه اتفضل
لو سمحت يا شيخ آه، احنا شغالين في قطر في عمالة يعني وكده وبتاع مم.
فدلوقتي الواحد بيتعب قوي في الشغل يعني لدرجة ان هو ما بيبقاش قادر يستحمل
تاني السؤال معلش صوتك تاني ايه بتقول ايه بتشتغل في المعمار اه شغالين في ال- انا مبيض محار مبيض محاره ماشي وبعدين الواحد بيشتغل يعني لدرجة ان هو بيبقى يعني خلاص مش قادر يستحمل في الشغل طيب فأقول ان الواحد ممكن يعني في في اللحظة دي لو مثلا لو تعب قوي ولا حاجة يفطر ولا حاجة طيب حاضر وفي نفس الوقت عايز أعرف مثلا لو فطرت يعني ممكن اليوم ده مثلا هكفر هعوضه او مثلا خلاص كده او او مثلا هعمل ايه بالظبط عايز حاضر تفسير حاضر معاك حاضر حاضر انا انا جاوب حضرتك طيب قراءة القرآن للحائض هناك من يجيز ذلك ولا تمس المصحف ب بحا ب ب ب بمباشرة لا تمس المصحف تضعه على حامل آه، ولا تقلبه بيدها بس آه، مسألة بقى أنها بتمر عليها أكتر من صلاة وقد رأت الطهر يعني زي ما الحديث قال كده قال آه، آه، حتى ترينا القصة البيضاء أو من كلام السيدة عائشة فإذا رأت القصة البيضاء ورأت الطهر يجب عليها فورا أن تغتسل ولا تؤخر لأجل الصلاة فإذا دخل عليها صلاة أصبحت في ذمتها أصبحت مطالبة بيها أصبحت الآن مجرد ماء مجرد ماء ترى الطهرة ودخل عليها وقت صلاة أصبحت مكلفة بيها بتقول ممكن يدخل على صلاتين أنا حقيقي مش متخيل إن واحدة ممكن تقعد مثلا يدخل عليها صلاتين وهي لسه بعدما رأت الطهر آه، تنتظر لكن عموما إذا حدث هذا يبقى هي مطالبة من ساعة ما ترى الطهر أي صلاة تأتي عليها أن تقوم بقضائها فورا بمجرد ما إن تغتسل تصلي ما عليها والصلاة الحاضرة الإنسان إذا لم يستطع الصلاة قائما فصلى قاعدا هنا له الثواب كاملا ليس له نصف أجر القائم الحديث يقول من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم إذا كان قادرا على القيام يعني أنا أهو بقى أصلي قائما ففي مرة كده إيه ريحت وصليت قاعد يبقى في الحالة دي ليه ليه نصف أجر القائم لأن أنا قادر أقف إنما إذا كان الح... إذا كان الإنسان غير قادر على القيام فهنا عذر والحديث يقول إذا مرض العبد أو سافر قال الله تعالى لملائكته اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما ما دام في وثاقي لأن اللي المرض هو ملوش اختيار فيه هذا ابتلاء من الله له وهذا شيء آه، أنزله الله تعالى به فيبقى حتة إن ليه نصف أجر القائم هذا خاص بمن كان قادرا على القيام أما إذا عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأه- الأخ بيسأل إن والدته ذهبت للعمرة بقيت إلى الحج الحج صحيح وسقطت عنها فريضة الإسلام بهذا ولا تطالب بأداء الحج مرة ثانية وحاجة صحيح إن شاء الله تعالى ما عليهاش حاجة بالنسبة لسؤال الأخت آه، اللي هي آه، بتاع الطلاق آه، بتقول إنهم أربع مرات وأنا طبعا أنا يعني آه، ما آه، قلت إن هم كلهم مرتين ما فيش أكتر من كده فأول مرة عليها طلاق كذا ما تخرجي وخرجت فحسب هذا على انه يمين لانه ما كانش ناوي الطلاق وانما ناوي التهديد وكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين ماشي وده حصل وكفرت عن 10 كفر عن 10 مساكين عن عن عن, عن اليمين باطعام 10 مساكين انت طالق الثانيه دي قال لك انه وقع وايه وردك الثالثه لما راح لجنه الفتوى بتقول له انه كان غضبان ومنفعل والكلام ده كله هنا بقى الاشكاليه في دي بالذات الإشكالية في رقم اتنين دي لأنه الغضب مش على الإطلاق كده أقول إن الطلاق لا يقع وإنما إذا كان الغضب قد وصل إلى درجة لا يميز الإنسان فيها ماذا يقول وبيتكلم يهرف بما لا يعرف والعملية يعني وصلت إلى درجة استغلاق العقل تماما فأصبح لا يعرف ماذا يقول ولو جه بعد كده يقولوا له ده انت طلقت مراتك يقول لا لا انا ما طلقتش انا ما قلتش ازاي أشعر؟ يبقى هنا بقى في الحاله دي نقدر نقول ان الغضب وصل الى درجه آه، السيطره عليه فهنا الطلاق لا يقع وانا شايف ان احنا من ايه ما نفتشش عن الامور ال- ال- اللي فاتت بقى خلاص واحده منهم كفرته والتانيه قالوا لكم آه، لا يقع بسبب الغضب يبقى هما الاثنين اللي هي رقم اثنين ورقم اربعه هم دول اللي ايه اللي واقعين آه، ويعني ما سبق من فتوى آه، تاخذون بها والله تعالى اعلم معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، من فضل ح... من فضل حضرتك فضيلة الشيخ أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال اتفضلي آه، أنا أخويا تعبان بحساسية في صدره والدكتور كاتب له على ال- البخاخة فعايزة أسأل إيه حكم البخاخة إن هو عايز يبقى صايم طيب حاضر هل بتفطر ولا بيبقى صايم برضه حاضر حاضر حاضر شكرا
مع اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا يا شيخ اهلا بيك يا اخي والله نحبك بالله حبكم الله الذي أحب.
نرجو منك الدعاء بالثبات ربنا يجمعنا لكم على الخير يا رب أولا أنا كنت تعبان امبارح في صلاة القيام وجيت لحت من أول ركعتين فأنا علي وزر طبعا لحت نمت إن أنا كنت انا تعبان مش مش سامع مش سامع ركز معايا صلاة القيام امبارح ص- صلاه القيام امس ماذا فعلت طبعا أول ركعتين وطلعت نمت أنا كنت تعبان ماشي فقال علي وزر أنا أكمل النهاردة مثلا بالليل أكمل باقي القيام أم خلاص على كده حاضر ماشي شكرا وجزاك الله عنك بارك الله فيك معنا اتصال اخر السلام عليكم
الو عليكم أيوة.
السلام اتفضلي سؤالك
آه شيخ عندي ثلاث اسئله نعم ايوه اتفضلي آه آه، رمضان ال- ال- السابق العام اعتمرت وكان هناك في ال- آه، عند الجبل العرفات آه، دراجات آه، مخلين دراجات هوائيه او ناريه ما اعتقد هو اربع عجلات انا فركبني ماشي بيها يعني أحنا، يعني اللغة- اريد اعرف ال- آه، يعني يعني هل اذنبت اني؟
اللهجة اللهجة يعني صعبة شوية فتكلمي بالراحة حتى نفهم يعني ال- آه، عند جبل عرفات عند جبل آه، عرفات.
أكو نعم آه، اكو يعني دراجات آه، هوائيه هناك ابو اربع عجلات فاحنا النساء صعدنا بيها يعني مثل ما ركبنا على ال- الجمل فهذا اريد اعرف لا ثم يعني عندي اذنبت اني بهذا الشيء لما ركبت هاي العجله
أنا ما فهمت يعني ما جبل عرفات إلى هذا الحد ومعرفة نارية ومنارية أنا ما فهمت شيئا للأسف يعني لو تبعثينا أسئلتك على هيئة آه، مكتوب ممكن جدا آه، يكون أسهل حتى في الفهم شوية لأن آه، نارية وحجرية و- وجمل ومن معلش يعني أحيانا بعض إخواننا ربنا يبارك في الجميع ويتقبل ويعني يمنحنا دائما التواصل مع كل الجنسيات وكل البلاد ولكن نراعي أن نتحدث بالفصحى حتى يفهم الكل آه، آه، لأن هذا القاسم المشترك ما بيننا مصريين مغربيين شاميين جزائريين كلنا نفهم الفصحى أما اللهجة العامية لأي بلد يمكن أن آه، تعمل إشكالية في فهمها شوية طيب نرجع لأسئلة إخواننا التي آه، طرحوها علينا الأخ اللي بيشتغل في قطر وبيعمل مبيض محارة وبيقول إن هو بيجي في أوقات معينة وبيجد نفسه خلاص تعب ومش قادر يكمل والسؤال طبعا هيبقى أعم وأشمل شوية ده مبيض محارة يعني بيشتغل في الظل في ناس بيشتغل في الحديد في ناس بتشتغل في الرمل في ناس بتشتغل في الأسقف في ناس بتشتغل في آه، يعني أعمال شقة يعني أنا شايف أن ممكن في شهر رمضان إذا استطعنا ودي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا استطعنا أن نأخذ أجازة في شهر رمضان ونتخلى للعبادة لله سبحانه وتعالى ومعنا من الإنفاق ما يكفينا ويكفي أولادنا يبقى ده أولى نقف عن العمل في شهر رمضان شوية ده اقتراح اقتراح آخر إن احنا نعمل في أثناء الليل نعمل من بعد الفجر يعني نشتغل أربع ساعات خمس ساعات من بعد صلاة الفجر مباشرة أو نعمل من بعد العشاء لحد صلاة الفجر بحيث أن يكون في أوقات أولا الهواء فيها رطب شوية وفي الوقت نفسه عندنا إمكانات نعوض ما نفقده من ماء إيه إذا تعذر الأمر فكل يوم بتنوي الصيام كل يوم لا يأتي يوم إلا وتنوي فيه الصيام وبتشتغل فإذا وصل الإنسان إلى درجة لا يتحمل معها وأفطر يبقى لا ذنب عليه في هذا وإنما ينبغي أن يقضي في أيام أخر يكون النهار فيها أقصر أو يكون قاعد فيها في أجازة أو ما إلى ذلك لكن لو استطاع أنه يشتغل بالطريقة التي قلت على الطريقة التي قلت عليها أنه يشتغل بالليل أو يشتغل في أوقات آه، أو يأخذ أجازة لا شك هذا يكون أحسن يعني موضوع البخاخة لمرضى حساسية الصدر البخاخة مع مرضى حساسية الصدر يعني أنا ش- ش- شفت فيها آراء مختلفة والأمر هيحتاج مني إلى استيثاق أكثر شوية يعني أنا وجهة نظري اللي بأدني عليها إن البخاخة عبارة عن شيء موجود داخل وعاء أو أنبوبة بتخلص برميها واشتري غيرها يبقى معنى كده إن في حاجة مادية في حاجة موجودة جوه هذا الوعاء هذه البخاخة بيتحول منها إلي يتحول منها إلي وبيدخل عن طريق الفم أو عن طريق الأنف يبقى هنا أنا بقول إنه في حاجة دخلت في حاجة يبقى هنا هتفطر بدليل كما قلت إنها بتبقى عبارة عن مية أو سائل أو محلول موجود وبينتهي مع طول الاستعمال وبيترمي ويجيب غيرها ففي هذه الحالة هتفطر في ناس تانية نظرت إلى نظرة أخرى دعونا نبقى نناقش فيها بعض مشايخنا ونشوف آه، إن كان فيها رأي آخر غير هذا أعود آه، على حضراتكم به في مرة تالية إن شاء الله تبارك وتعالى بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن صلاة القيام بالأمس إنه جه تعبان وما قدرش يصلي فهل عليه ذنب هل عليه ذنب يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ودي نافلة صحيح ما هنقول نافلة يعني آه، آه، آه، إذا قيل هذه سنة يمكن تركها قيل هذه درجة في الجنة يمكن أن تحرم منها ما بقولش نافلة أو سنة يعني أنا بقلل من قدرها أو أحط من شأنها لا وإنما إذا كنت متعبا أو مجهدا وتركتها وكنت تنوي أن تصليها فلك الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى ويمكنك أن آه، آه، تستعيض بالإكثار من قيام الليل بعد أدائك لتراويح الليلة أو الليالي القادمة تصلي من قيام الليل ما ييسره الله تبارك وتعالى لك وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب أيها الإخوة والأخوات في كل مكان نكرر تهنئتنا لحضراتكم بشهر رمضان المبارك آه، ونسأله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة لسه يظهر فيه معانا اتصالات تاني فهنشوف كده الاتصالات لسه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه اتفضل يا اخي تقبل الله منا ومنك يا أخي آمين يا رب.
شيخ والله امين والله لي عند حضرتك آه، سؤالين اتفضل السؤال الأول أنا الست بتاعتي وضعت في رمضان قبل اللي فات ايوه وضعت يوم 2 3 أو 2 3 رمضان ففترة بقية الشهر فحتى الآن ما صمتش منه ولا يوم لأنها كانت بترضع وحملت تاني فدخلت في موضوع حمل بعد الرضاعة مباشرة فولدت هي أول امبارح ولدت أول امبارح ايوه فأعمل إيه في الأيام اللي فاتت يعني كده فترة كام رمضان يعني اللي ف... اللي قبل اللي فات كله
قبل اللي فات كله اه فجاء عليها رمضان اللي فات كانت بترضع ما قدرتش تصوم
يعني لا لا صامت لا رمضان اللي فات ولا اللي قبليه ولا الحالي والحالي ده كمان لحظه واحده يا فضيله الشيخ هي رمضان قبل اللي فات ف- فكانت ولدت فيه
ورمضان اللي بعديه كانت بترضع كانت بترضع بس صامت بس صامت لكن ما صامتش الايام القديمه اللي عليها اه اللي هو طيب الشهر ماشي اللي- كده كده كده واضح يعني في ايام من رمضان قبل الماضي تمام و- والشهر ده هتفطره كله هتفطروا كله ماشي وطبعا هتخش في سنتين رضاعه ماشي ماشي ماشي تمام وفي سؤال ليا حضرتك انا لما بخش تلاقيهم بيصلوا الايام ايوه وما لحقتش انا صلاه العشاء ممكن اخش الاثنين دول الجهر دول معاهم وهو يسلم الامام و- واقوم انا اجيب الاثنين السر بتوعي حاضر حاضر حاضر ماشي ماشي حاضر مع اتصال اخر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه ازيك يا شيخ اهلا بيك يا كل سنة وانت طيب ربنا يتقبل لو سمحت حضرتك آه، انا مريضه يعني عندي حرقان في البول يعني عندي درام في البول يعني حتى النهارده انا حبيت بس استشير لو في اي يوم انا تعبت و- وفطرت فيه هل عليا وزر او لا وغير كده ان انا رايحه اتحجز مع حماتي في مستشفى هي تعبانه فطبعا انا في البيت باخد حريتي اخش الحمام كذا مره مش عارفه ايه وبتاع ببقى ببقى اقدر امسك على نفسي شويه يعني فمش عارفه لو رحت اتحجزت معاها وحبيت لازم اشرب كميه ميه كبيره ليه لما هو يروح مني يعني هو السؤال بس سؤال السؤال حضرتك هل لو في اي يوم انا انا بسال تعبت- سؤال بس اسمع انا ما سالتش حاجه انا بقول بسال سؤال هل هذه عارضه ولا دائمه لا دائما حضرتك والله بس كو- بكل موضوع ان انا علاج الميه يعني بشرب كميه ميه جامده فلما أما خلاص تشوفي- يعني دلوقتي ما تشوفي يا اعتبر الميه كلها حاجة- اتصفت من حاجة.
جسمي طيب. شوفي سبب سبب المرض ما انزل الله من داء الا وله اه دواء طبعا حضرتك انا باخد باخد علاج كتير طبعا ف- فلما بيشد عليا طبعا فبستغلها فبسيب شويه وبعدين برجع تاني يعني طيب حاضر حاضر حاضر حاضر طيب آه السؤال بتاع الأخ اللي هو زوجته آه صا- آه، أفطرت في رمضان الماضي بسبب الرضاع مش رمضان الماضي بقى رمضان الذي قبله لكن صامت رمضان اللي بعديه كان ممكن آه، ت- ت- ت- ت- تقضي ما عليها كان يمكن تقضي ما عليها لكنها أخرت على كل طالما في قدرة على الصيام ولو بعد حين لا نعدل عن الصيام إلى الإطعام طالما في قدرة على الصيام ولو مستقبلا في أي وقت يظل ذلك في ذمتها إلى أن تتيسر المسائل وتبقى إيه تقضي ما عليها أنت بتقول إنك بترضع السنة اللي فاتت ومع ذلك أف... ومع ذلك صامت يعني معنى ذلك إن توفر النية عند صاحبة ال- ال- ال- ال- ال- العذر اللي من الممكن يجعلها ت- ت- تفطر ومع ذلك بن- بعزمها وإرادتها وقوتها تحملت وإيه وبفضل الله تبارك وتعالى يعني آه، صامت يعني معنى كده إن شاء الله إن ربنا يكرمها في المستقبل وتقضي ما عليها من هذه الأيام في وقت يتيسر مستقبلا سؤالك عن صلاة القيام إذا تأخرت عن أداء العشاء ودخلت المسجد طبعا احنا ما بنشجعكش على كده ولا بنشجع أي واحد المفروض الواحد يبكر إلى المسجد ويروح بدري ولو يعلمون الحديث يقول ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه والتهجير يعني التبكير إلى الصلاة فروح بدري ويبقى السؤال ده لا محل له من الإعراب لكن لو حصل واحد فعلا تأخر هل يمكنه أن ينوي العشاء وراء إمام التراويح ويكمل هذا جائز بالنسبة للست اللي بتشتكي من حرقان البول آه، يعني أنا بقى ممكن في نبات اسمه حلف بر حلف بر ممكن تأخذي من هذا بيعمل معالجة لهذا الموضوع ولعله يكون سبب إن شاء الله لل- لل- للشفاء من هذا المرض لكن أي مرض إذا غلب على الإنسان في نهار رمضان ولم يستطع أن يتحمله آه، أو يتحمله بمشقة تصل لدرجة ال- كده يبقى بيفطر ويقضي من أيام أخرى نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن ولي ذلك والقدر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته
فتى والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضاء الله غايتهم وهم للحق أنصار